بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء النهارده ان شاء الله عندنا الموتور وعندنا المحول وهنخلص مع بعض ان شاء الله الكهربيه نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم بدايه هنبدا مع بعض المحول برضه هنحط اسئله كده الوظيفه الاستخدامات الفكرة التركيب القوانين الكفاءة نقل الطاقة بسم الله الرحمن الرحيم المحول ايه وظيفته المحول وظيفته رفع وخفض قاف د الكاف المترددة يبقى أول حاجة عندنا النهاردة وظيفة المحول رفع وخفض رفع أو خفض قاف دال كاف المترددة طيب ليه؟ دلوقتي احنا عندنا القوة الدفع الكهربية اللي واصلة للمنازل 220 فولت في أجهزة بتحتاج أكتر من كده وفي أجهزة بتحتاج أقل من كده فبحتاج أرفع أو أخفض هذا القدر من القوى الدفع المترددة طب هو لا يعمل على التيار المستمر ليه؟ لا يعمل على التيار المستمر هنشوفها مع التركيب إن شاء الله أما الاستخدام استخدامات المحول في نقل الطاقة الكهربية من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك ما ينفعش عملية نقل الطاقة يا جماعة من أماكن توليدها إلى أماكن الاستهلاك بدون المحولات خالص المحولات هي اللي بتتحكم في الموضوع كله كمان في بعض الأجهزة المنزلية يبقى خد بالك وفرق ما بين الوظيفة وما بين الاستخدام الوظيفة رفع أو خفض قاف د الكاف المترددة أما الاستخدام نقل الطاقة الكهربائية من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك كما يستخدم المحول في بعض الأجهزة ماشي ثالث حاجة عندنا النهاردة الفكرة إيه فكرة عمل المحول يعتمد على الحث المتبادل بين ملفين يعتمد المحول على الحث المتبادل بين ملفين ماشي هنمسح دول كده ونقول بقى التركيب بالراحة ومن خلاله هنكمل كل حاجة تركيب المحول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الشكل ده شكل تعليمي يعني للمحول ده القلب المعدني احنا لسه ما عملناش فيه تجسيم ولا اي حاجة بس خد بالك ان هو هيتلف حواليه سلك وهيمر فيه تيار متردد فلازم يبقى مقسم الى شرائح معزولة لتقليل اثر التيارات الدوامية يبقى اول حاجة احنا حددناها يا جماعة عندنا ان ده قلب معدني مقسم الى شرائح معزولة عن بعضها البعض ويصنع هذا القلب من الحديد المطوع السيليكوني لسببين كبر مقاومته النوعية فيقلل من التيارات الدوامية وسهولة تحريك جزيئاته فيقلل من الفقد في الطاقة على شكل طاقة ميكانيكية طيب عندي ملفين ده ملف وده ملف آخر عدد لفاته مختلف والسلك بتاعه أرفع شوية طيب يا ترى هوصل المصدر فين وهوصل الجهاز اللي انا هشتغل عليه فين والله ممكن من الناحيه دي وممكن من الناحيه دي حسب نوع المحول اللي انا عايز استخدمه فلو انا عايز اخليه محول رافع للجهد يرفع للجهد هوصل المصدر مع عدد اللفات الاقل والجهاز مع عدد اللفات الاكبر يعني ال- ال- الجهد هيتناسب طردي مع عدد اللفات زي ما هنشوف بعد شويه فوليكن مثلا وصلنا دوت مع مصدر التيار طب ما تيجي نجرب الاول يا جماعه ان احنا نحط مصدر تيار مستمر هنا ماشي وهنا الجهاز بتاعنا طيب احنا قفلنا دايرة الثانوي وقفلنا دايرة الابتدائي فايه اللي يحصل لو كان اللي هنا مصدر تيار مستمر فهيتولد هنا مجال ثابت الشدة فلن يؤثر هنا إلا لحظتي الغلق والفتح تاني علل لا يعمل المحول على التيار المستمر لأن التيار المستمر يولد في الملف الابتدائي مجال ثابت الشدة فلن يؤثر على الثانوي إلا لحظتي الفتح والغلق يبقى مش هيبقى في حس متبادل إلا في اللحظتين دول بس طيب يبقى المفروض إن أنا أشيل ده مصدر تيار مستمر وأحط مصدر تيار متردد طيب مصدر التيار متردد لو انا كان عندي دايره الثانوي مفتوحه ودايره الملف الابتدائي قفلتها ده الملف الابتدائي وده الملف الثانوي اللي هو بيتصل بالجهاز الملف الابتدائي قفلت دايرته والملف الثانوي دايرته مفتوحه لسه طيب يا ترى كده بنستهلك طاقه كهربيه ولا لا كده يكاد يكون لا نستهلك طاقه كهربيه لانه التيار المتردد لما هيمر في الملف الابتدائي هيتولد في نفس الملف قوة دفعة كهربية مستحثة ذاتية عكسية يعني قوة دفعة مستحثة ذاتية عكسية قد الأصلية تقريبا تاني علل لا يستهلك تيار في دائرة الابتدائي عند فتح دائرة الثانوي أقول له لأن عند غلق دائرة الابتدائي معلش يمكن قلت السؤال غلط تاني علل لا يستهلك تيار في دائرة الابتدائي عند فتح دائرة الثانوي اقول له لان عندئذ في الابتدائي تتولد ق د ك مستحث ذاتيه عكسيه مثل الاصليه او تساوي الاصليه فتكون المحصله صفر تقريبا. طيب لما اقفل هنا المجال المغناطيسي المتولد من الملف الابتدائي يؤثر على الملف الثانوي والملف الثانوي هيمر فيه تيار فهيولد هو كمان مجال مغناطيسي هيرد بيه على الابتدائي فيصبح في الملف الابتدائي ثلاثة قوة دفعة الأصلية والذاتية العكسية واللي ناتجة بالحس المتبادل مع الثانوي طيب فعندئذ هتمر هيمر تيار في الملف الابتدائي طيب ايه اللي هيحصل بالظبط لما اشغل لما هشغل القاف ده الكاف المستحثه المولوده في الابتدائي هتساوي الاصليه ونقدر كمان نعبر عنها بالقانون دوت سالب N P delta phi m على delta t ولو فرض ان الفيض انتقل بتمامه من P إلى S فتكون قاف ده الكاف المستحثة اللي هتتولد في الثانوي بتساوي N S delta phi على delta t فلو قلنا بالقسمة قسمنا ده على ده فهيروح delta phi على delta t مع بعض ويكون النتيجة ان V P على V S هيساوي N P على N S ونقف قصاد القانون ده كده فهنلاقي ان في تناسب طردي بين ال V وبين ال N معنى كده يا جماعه ان انا لو عايز اخلي ال V اللي في الثانوي قد ال V اللي في الابتدائي قدها مرتين فهضاعف عدد اللفات طب قدها ثلاث مرات برضه هخلي عدد اللفات قدها ثلاث مرات يبقى من القانون ده ممكن يسألني على نوعي المحول ايه هم نوعي المحول في محول هيبقى فيه V P اكبر من V S وده طبعا لانه N P اكبر من N S ده اسمه محول خافض للجهد انا عندي V P كبيره اداني V S صغيره طب ممكن اعمل محول رافع للجهد هعكس هيبقى عندي ال V S هو اللي اكبر من الفي بي وبتحكم في دوت عن طريق برضو عدد لفات الثانوي اكبر من عدد لفات الابتدائي يبقى نوعي المحول محول رافع للجهد ومحول خافض للجهد طيب محول رافع للجهد وخافض للجهد هل ده معناه ان في هنا تغير في الطاقة ولا الطاقة هي هي طبعا ما ينفعش يبقى في تغير في الطاقة لان احنا عندنا قانون بقاء الطاقة طيب امال ايه اللي بيحصل المحول الرافع للجهد هيكون خافض للتيار طب اثبت ان المحول الرافع للجهد هيكون خافض للتيار بفرض ان كفاءة المحول 100% لو المحول كفاءته معانا 100% فمعنى كده ان الطاقة اللي عند الابتدائي قد الطاقة الكهربية اللي عند الثانوي فيبقى V P I P في ال time بيساوي واشطب t مع t اذا يبقى V P على V S بيساوي I S على I P اذا يا جماعه المحول اللي هيرفع الجهد هيخفض التيار اذا المحول اللي هيرفع الجهد هيخفض التيار وهنا اشوف ملحوظه على الرسم ملاحظين انه الملف اللي عدد لفاته اقل انا راسم السلك بتاعه سميك شويه ده مقصود الملف اللي عدد لفاته اقل جهده اقل يبقى تياره اكبر يبقى عشان كده عملت السلك سميك عشان يتحمل هذا التيار والملف اللي عدد لفاته أكبر جهده أعلى يبقى تياره أقل فعشان كده عملت السلك رفيع عشان أقدر حتى أعمل عدد لفات كبير طيب بس هو أنا طبعا في, ال... في الاحتمال دوت فرضت أن المحول كفاءته 100% وهو قال لي أن مفيش محول كفاءته 100% علل مع ذكر أسباب العلاج طبعا أنا عندي أربع أسباب لنقصان الكفاءة أول حاجة طبعا هم كلهم بيحصل فقد في الطاقة في هذا المحول يبقى س ما هي أسباب فقد الطاقة في المحول ما هي طرق العلاج أنا عندي أربع أسباب في جزء من الطاقة يفقد على شكل طاقة حرارية في الأسلاك طب والحل تصنع الأسلاك من النحاس لصغر مقاومته النوعية طب السبب الثاني برضه في جزء من الطاقة يفقد على شكل طاقة حرارية في القلب المعدني في التيارات الدوامية طب الحل الحل هنا جزئين اعمل القلب المعدني مقسم الى شرائح معزوله عن بعضها البعض لتقليل اثر التيار الدواميه كمان يصنع الملف او يصنع القلب المعدني من الحديد المطوع السيليكوني لكبر مقاومته النوعيه برضه فيؤدي الى نقصان التيارات الدواميه. ثلاثه في جزء من الفيض بيفقد اثناء الانتقال من الابتدائي للثانوي فالحل ان احنا بنحط الابتدائي جوه الثانوي. اربعه في جزء من الطاقة يفقد على شكل طاقة ميكانيكية في تحريك جزيئات القلب المعدني والحل يصنع القلب من الحديد المطوع السيليكوني لسهولة تحريك جزيئاته طيب لو سئلنا عن كفاءة المحول لو سئلنا عن كفاءة المحول زي أي كفاءة بتساوي الطاقة عند الثانوي على الطاقة عند الابتدائي أو بيساوي power عند الثانوي في ال time على power عند الابتدائي في ال time طيب ال power بتاع الثانوي هيتفك V S I S على V P I P وطبعا هنا سؤال مشهور بيجي بشكلين ما معنى ان كفاءة المحول 90% اقول له اي ان النسبة بين القدرة في الثانوي الى القدرة في الابتدائي 90% السؤال المرادف ما معنى ان محول يفقد منه 10% من طاقته اقول له برضه يعني هذا ما هو فقط 10% يعني كفاءته 90% أي أن النسبة بين قدرة الثانوي إلى قدرة الابتدائي بتساوي 90% طيب بالنسبة لمسائل المحول يا جماعة لما تشوف مسألة محول سواء كانت الكفاءة 100% أو مش 100% تحط قانون الكفاءة بالشكل ده كده جنب بعضيه وتحط كمان جنبهم V S على V P وتستبدل الاي اس على الاي بي بالان بي على الان اس ان شاء الله اي مسألة محول مجرد ان انت هتحط بس انا عايزك تحط الرصة كلها جنب بعضها ولما تيجي المسألة تحط الحاجات اللي موجودة فيطلع لك الباقي المسائل بتاعت المحول اول ما بتحلها بتحس انها صعبة انما لو استخدمت القانون ده كده مباشرة واشتغلت عليه هيحل لك الموضوع على طول ان شاء الله طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا كده اتعاملنا مع قوانين المحول ومع كفاءة المحول ومع تركيبه ومع بعض التعليلات المهمة اللي فيه نيجي بعد كده على استخدامات المحول ازاي بنستخدم المحول في موضوع نقل الطاقة من اماكن الاستهلاك من اماكن التوليد الى اماكن الاستهلاك تعالوا نشوف آه، كيف تستخدم المحول في نقل الطاقة من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك مع الرسم هتقول أماكن التوليد تروح راسم مصدر التيار المتردد وتوصل المصدر ده بعدد لفات قليل وبعدين خطين كده يرمزوا للقلب المعدني وبعدين عدد لفات كبير وتكتب هنا محول رافع للجهد وطبعا علل عند السد العالي يا جماعة الكهرباء قبل ما تسافر وعند كل المحطات قبل الكهرباء ما تسافر من بلد لبلد بيتم ادخالها على محولات رافعة للجهد بيوصل 15000 فولت واكتر من كده كمان طب ليه بقى هو محول رافع للجهد عشان يقلل التيار فهيبقى فيه فايدتين تقل القدرة المفقودة في الأسلاك حيث أنها تساوي اي تربيع ار الاسلاك طول ما هو التيار ماشي بيفقد فيها جزء من القدره او الطاقه الكهربيه القدره المفقوده بتساوي I تربيع R فلما انت بتقلل ال I القدره الكليه بتقل في الاسلاك فده طبعا بيوفر في عمليه ال- ال- نقل الطاقه كمان تمكننا لما تقلل التيار من استخدام اسلاك رفيعه اه اقدر استخدم اسلاك رفيعه ما انت عندك تيار قليل ده هيقلل كتير من تكلفة النقل وخاصة ان انت بتمشي مئات الكيلومترات طيب تكمل بقى وصلت خلاص عند اماكن التوليد تعمل العكس وده الجهاز او ده المكان اللي هتستخدم فيه ده هيبقى محول دي اماكن الاستهلاك محول خافض للجهد طيب ليه طبعا انت الكهرباء وصلت عند اماكن الاستهلاك 15000 فولت مثلا والاجهزه المنزليه بتاعتنا بتشتغل على 220 فولت فلازم اخفض الجهد حتى يلائم تشغيل الاجهزه المنزليه طيب هو في مسائل بتيجي على موضوع نقل الطاقه عايزين برضو نحط القوانين بتاعتها عن فهم برضو بيسالني على كفاءه النقل وبيسالني على القدره المفقوده وبيسألني على الجهد المفقود طيب بالراحة كده لو الكلام على الجهد المفقود وبعدين القدرة المفقودة في الأسلاك الجهد المفقود في الأسلاك هو في سلك بيساوي I اللي في السلك في R اللي في السلك بيساوي V عند مكان التوليد هنا اهو ناقص في عند مكان الاستهلاك لانه طالما في مقاومه يبقى الجهد كان هنا رقم ولما نوصل يستهلك جزء من الجهد خلال الاسلاك فيبقى الجهد المفقود عبر الاسلاك اللي هو V في السلك بيساوي I في السلك R للسلك بيساوي برضه V توليد ناقص V استهلاك اما القدره المفقوده اللي هي power اللي مستهلكه في السلك برضه هتساوي V سلك I سلك او I تربيع في السلك مضروبه في R او برضه بتساوي ال power عند مكان التوليد ناقص الباور عند مكان الاستهلاك ده يديك القدره المفقوده طيب طب انا عايز بقى كفاءه النقل كفاءة النقل انت بعت كام بعت ألف وصل كام 900 يبقى كفاءتك 900 على 1000 يعني 90% بالظبط كده كفاءة النقل يبقى power اللي وصل اللي هو فين بقى power عند اماكن الاستهلاك على power اللي كان مبعوث اللي هو power عند مكان التوليد وعايز تطلعها نسبة مئوية يبقى تضرب في 100 يبقى ده يديك كفاءة النقل ماشي آه في نقطة بتاعة تبريد المحولات المحولات طبعا يا جماعة دي بتسخن جامد فالمحولات الصغيرة بيكتفى لتبريدها بالهواء أما المحولات الكبيرة بيتحط المحول في إناء معدني آه، له زعانف عشان زيادة مساحة السطح المعرض للهواء وبيوضع فيه زيت معدني ويتحط المحول عشان يزود معدل فقد الطاقة الحرارية من المحول عشان يعمل على تبريد المحول وما يحصلش فيه أي انفجار طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كده كان المحول معانا خلص آه إن شاء الله هنتكلم عن الموتور بس هبدأ الموتور بسؤال بيقول هو جاب في السؤال رسمة الرسمة وكان حاطط هنا حتى فولتميتر طبعا لو دققت في الرسم هتلاقي الرسم عبارة عن دينامو بسيط دينامو بسيط طيب السؤال السؤال بيقول قام طالب أو أراد طالب أن يحول الدينامو الموضح بالرسم إلى موتور ماشي فقام باستبدال الفولتميتر ببطارية قام باستبدال الفولتميتر عشان يدي طاقة كهربائية ويحصل على طاقة حركية عن طريق عزم الازدواج ولكن الطالب فوجئ بأن الملف لم يضر ما هو سبب عدم دوران الملف وكيف تنصح الطالب أو بماذا تنصح الطالب لكي يدور الملف تعالوا نشوف الملف أصلا ما دارش ليه لو بصينا كويس هنلقى التيار هيمر كده طيب وبعدين المفروض انه يتولد في هذا الملف عزم ازدواج تعالوا نشوف كده الضلع ده مثلا يا ترى هطلع انهي ايد الشمال ولا اليمين طبعا دي قوه هتاثر على دوت قوه مغناطيسيه بقى اطلع ايد الشمال واقول لنفسي المجال اهوت من الان للاس والتيار في هذا الضلع للامام اهو يبقى ده هيتاثر بقوه الى اعلى يبقى الضلع ده يا جماعه هياخد قوه الى اعلى وطبيعي ان التاني هياخد قوه الى اسفل فهيبقى في عزم ازدواج في هذا الاتجاه طيب المفروض يدور طب نكمل الحكاية نشوف بعد نص دورة يحصل ايه بعد نص دورة بالراحة بقى واحنا بنقلب الرسمة كده الحلقة طبعا الضلع اللي هو المظلل ده هيتنقل الناحية دي ده كان متصل بالحلقة القريبة زي ما احنا شايفين بس هيتغير وضعها هيبقى وضعها كده طيب والتاني متصل بالحلقة البعيدة هيبقى وضعها برضو اتقلب الناحية التانية وطبعا عندي هنا الفرش بتاعتي مكانها زي ما هو والبطارية زي ما هي بالظبط تعالوا نشوف المشكلة اللي هتحصل ايه هي التيار هيعدي برضو من هنا امشي معاه كده بالراحة تعال نشوف برضو الضلع المظلل دوت المجال اهو طيب والتيار للخارج يبقى القوة الأعلى يبقى الضلع المظلل هياخد قوة لأعلى والآخر هياخد قوة لأسفل وعزم الازدواج المرة دي هيبقى في عكس الاتجاه وهي دي المشكلة إن الملف هياخد مرة عزم ازدواج في هذا الاتجاه والمرة الثانية هياخد في عكس الاتجاه طب هل معنى كده إن الم- الملف هيفضل شغال بالشكل ده؟ لا طبعا مش هيقدر بسبب القصور الذاتي يعني هو لما هياخد العزم في هذا الاتجاه ويرجع ياخد عزم في عكس الاتجاه هيبقى لسه معاه اندفاع من النص دوره الاولاني فهنلقى الملف وقف تماما تقريبا عن الحركه وممكن بين حين واخر يتحرك كده من مكانه بس مش هيديك الدوران المنتظر طب الاجابه النموذجيه بتاعتي اقول له ايه هو كان بيقول لي وضح لماذا لم يضر الملف هقول له لأن اتجاه عزم الازدواج المتولد على هذا الملف سوف ينعكس اتجاهه كل نصف إيه دورة طيب عايزين نحل المشكلة ديت بالنسبة للطالب يا ترى إيه الحل الحل إن احنا هنستبدل الحلقتين دول باسطوانة معدنية مشقوقة إلى نصفين معزولين طيب تعالوا نشوف كده هيحصل ايه انا مش عايز امسح الرسمة عشان حتى يفضل كله مع بعض بس هنحاول نصغرها شوية هنعمل رسمتين بالمرة الملف اهو بس المرة دي هيتصل بايه باسطوانة معدنية مشقوقة الى نصفين معزولين اهيت ومتصلة ادي الضلع المظلل طب يحصل ايه بقى المرة دي لو مشيت مع التيار هيتحرك من هنا اهو هيدخل هنا لو حبينا نجيب اتجاه القوة عند الضلع دوت يبقى المجال اهو التيار للداخل القوة لأسفل فهيبقى القوة هنا لأسفل والقوة هنا لأعلى يبقى عزم الاتجاه عزم الازدواج اهوت طب بعد نص دورة طبعا الضلع المظلل نقل الناحية التانية بعد نص دورة طيب هنا بقى مفيش فرق في الرسمة خالص انت هترسم الاتنين اهم اهو مفيش اي تغيير طيب شوف بقى كده ايه اللي هيحصل التيار هيتحرك هنا طيب يلا نجيب اتجاه القوة في الضلع برضو اللي احنا مظللينه دوت المجال اهو التيار للخارج القوة الى اعلى يبقى هنا القوة الى اعلى اهي وهنا القوة الى اسفل فاتجاه العزم في هذا الاتجاه اه هنا صححنا المشكلة اللي كانت موجودة فوق اه لما شلنا الحلقتين وحطينا اسطوانة معدنية مشقوقة الى نصفين تبدل ملامسة نصفيها للفرشتين كل نصف دورة لو ناخد بالنا لو سمينا دي فيه واحد ودي فيه اتنين المظللة دي كانت لامسة اتنين في النصف الأولاني في النصف الثاني هتروح تلامس رقم واحد طب ده هيخلي ايه اللي هيحصل اه لما هيتبدل ملامسة نصفي الاسطوانة للفرشتين كل نصف دورة هيخلي اتجاه التيار بص كده زي ما انت شايف اتجاه التيار هنا في الملف مع عقارب الساعة طب وهنا برضه مع عقارب الساعة فطالما اتجاه التيار في المرتين في الملف مع عقارب الساعة او في اتجاه واحد يعني فهيخلي العزم دايما في نفس الاتجاه وهنا يظهر سؤال مهم جدا قارن بين دور الاسطوانة المشقوقة في الدينامو وفي الموتور عايز اوضح السؤال دوت دور الاسطوانة المشقوقة واحد في الدينامو بتعمل ايه جعل او جعل التيار بدل ما هو متغير الشدة والاتجاه يبقى متغير الشدة فقط يعني توحيد اتجاه التيار طب في الموتور توحيد اتجاه العزم طب ازاي ده بيحصل في الدينامو عن طريق تبديل ملامسة نصفيها للفرشتين كل نصف دورة فتظل إحداهما دائما موجبة والأخرى دائما سالبة فيتوحد اتجاه التيار في الدائرة الخارجية أما في الموتور توحيد اتجاه العزم بيتم إزاي برضو عن طريق تبديل ملامسة نصفيها للفرشتين كل نصف دورة فإيه اللي يحصل فيتوحد اتجاه التيار في الملف فيتوحد اتجاه العزم طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا انا اخدت كده جزئية مهمة جدا من جوه الموتور بس برضو عايز ادرس الموتور كده دراسة واحدة واحدة برضو بطريقة الوظيفة والفكرة الوظيفة بتاعة الموتور طبعا تحويل الطاقة الكهربية الى طاقة حركية او الى طاقة ميكانيكية الفكرة بتاعتنا عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر فيه تيار كهربي وقابل للدوران في مجال مغناطيسي التركيب عبارة عن قطبين مغناطيس قويين ملف يتكون من عدد من اللفات يتصل ب أو ينتهي باسطوانة معدنية مشقوقة إلى نصفين معزولين يلامس فرشتين وبعد كده بيتصل بره ببطارية عشان تغذيه بالتيار الكهربي طيب في بعض المسائل بتيجي على الموتور بس بالراحة كده الموتور التيار لما بيدخل في الملف بتاعه هل هذا الملف بتاع الموتور بيتولد فيه قوة دفعة مستحثة ولا لا لو فكرت دقيقة واحدة هتلقى ملف الموتور بيدور في مجال مغناطيسي فبيقطع خطوط الفيض فلازم يتولد فيه قوة دفعة مستحثة رضينا أم لم نرضى لازم يبقى فيه قوة دفعة مستحثة مولودة جوه الملف طب هي دي هتفيدنا ولا هتضرنا هو احنا كده كده لازم نتكيف معاها طب هي بتعمل ايه بالظبط قاف ده الكاف المستحثة المتولدة في الملف احنا بنعمل حسابها في تصنيع السلك اساسا دلوقتي يا جماعة السلك اللي انا بلفه وبستخدمه كملف في الموتور ببقى عامل حسابي ان في تيار اصلي داخل ماشي وفي تيار مستحث عكسي بينشأ نتيجة الدوران فبيبقى ده ضد ده فيبقى محصلة التيار اللي في الملف اللي هو اي ملف بيبقى عبارة عن I بطارية ناقص I عكسي فبصنع اساسا اللفات او السلك بتاع ملف الموتور على اساس I ملف دوت طيب الحسبة دي بتتحسب ازاي الحسبة دي بتتحسب برضو ده بيتحط مكانه V battery على R ناقص EMF عكسية على R طيب في مشكلة دلوقتي انه في بداية التشغيل قبل الدوران ما يصل الى السرعة بتاعته ال EMF ال EMF العكسيه دي بتبقى لسه ما ما نشاتش لان الدوران ما اشتغلش طب ايه المشكله المشكله ان كده التيار هيبقى قوي جدا لانه هيبقى V battery على R بس ما فيش الجزء المطروح دوت طب وده ممكن يؤدي الى احتراق الملف بتاع الموتور طب والحل ايه يا جماعه عشان برضو في مسائل بتيجي على الجزئيه ديت الحل ان احنا بندخل مقاومه اضافيه مؤقته بتدخل في دايره الموتور في بدايه التشغيل بحيث انه يبقى V battery على R الاساسيه زائد R مؤقت يعني بالراحه كده في بدايه تشغيل الموتور في مقاومه بتدخل عشان تقلل التيار تخليه التيار اللي متعود عليه الملف طب بعد ما سرعه الموتور تاخد السرعه بتاعتها وتنشا EMF عكسيه بتنفصل R مؤقت وتفضل بس R الاصليه يعني اذا جت مساله على الموتور ان شاء الله برضه عشان اتعامل مع مسائل الموتور احط القانون رصه واحده مفيش حاجه تانية هعوزها اللي هو اللي مكتوب قدام حضرتك ده كله I ملف بتساوي I بطاريه ناقص I عكسي او V battery ناقص EMF عكسيه على R ملف طيب بيساوي برضه V battery لوحديها على R ملف زائد R المؤقته اللي بتدخل في بدايه التشغيل وبعدين تنفصل طيب ايه الدور الاساسي كمان للقوه الدافعه المستحثه العكسيه قوة الدفع المستحثة العكسية في الموتور بتعمل على انتظام سرعة الدوران لو فكرت شوية هتلقى ان المفروض ملف الموتور بياخد عزم ثم عزم ثم عزم ثم عزم يعني العزم اللي بياخده ملف الموتور عمال يتزايد فلو فكرنا طب ما هو كده سرعه دوران الموتور المفروض انها تتزايد لحد ما ممكن الملف يتخلع من الموتور خالص بسبب السرعه الفائقه دي انما ده ما بيحصلش ملف الموتور بعد دوره 2 3 بيبتدي تنتظم سرعته ايه السبب في انتظام سرعه الدوران صلي على النبي صلى الله عليه وسلم خلي القانون ده قدام عينيك كده اي بطاريه ده ثابت وده بقى اللي هيعمل الشغل كله تعال نشوف ازاي عندما تزيد سرعة الدوران يزداد قطع الفيض لما سرعة الدوران بتزيد قطع خطوط الفيض بيزيد طب وبعدين فيزيد اي عكسي ده هيزيد فيقل اي ملف طب ولما يقل اي ملف يحصل ايه بقى فتقل سرعة الدوران يبقى بالراحة كده لما سرعة الدوران جت تزيد زاد قطع الفيض فزاد اي عكسي فقل اي ملف فقل عزم الازدواج فقلت سرعة الدوران يبقى مين اللي قلل سرعة الدوران لما حبت تزيد عن حد معين اي عكسي طيب بس هيقللها خالص بقى لا وعندما تقل سرعة الدوران يقل قطع الفيض فيقل اي عكسي فيزيد اي ملف فتزيد سرعة الدوران وهكذا حتى تنتظم السرعة بعد عدة دورات يتبقى سؤال أخير بس في الموتور اللي هو ليه الموتور بيستمر في الدوران في اللحظة اللي بينعدم فيها عزم الازدواج لما بيكون عمودي على خطوط الفيض هقول له بسبب القصور الذاتي القصور الذاتي لما ملف الموتور يبقى موازي وياخد اندفاع فبيمكنه من هو من عبور الفترة اللي ما بقاش فيها عزم ازدواج اخر جزئية برضه في الموتور زيادة عدد ملفات الموتور يعني الموتور بدل ما هو ملف واحد لا ده انا هحط اكتر من ملف ده بيؤدي الى زيادة قدرة الموتور يبقى ما هو الغرض من زيادة عدد لفات الملف او ماذا يحدث عند زيادة عدد ملفات الموتور ايه اللي بيحصل اقول له ده بيؤدي الى زيادة قدرة المحرك طيب احنا كده الحمد لله الكهربية يكاد يكون نهيناها آه برضو آه في الوقت المتبقي من الحلقة دوت هحاول أحل معاكم امتحان آه إن شاء الله يكون لامم جزء كبير من منهج نسمي الله كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم آه عندنا طبعا الامتحان بيبقى ست أسئلة بنختار منهم خمسة فأنا هقرأ الامتحان كده وبعدين آه طبعا الامتحان على المنهج كله حتى أجزاء الفيزياء الحديثة هحاول أدخلها في الموضوع سين واحد ما هو الأساس العلمي لعمل كل مما يأتي مع ذكر استخدام واحد لكل منهم المانومتر ايه الأساس العلمي بتاع المانومتر المانومتر يعتمد على تساوي الضغط عند النقاط التي تقع في مستوى أفقي واحد والتاني تساوي الضغط عند النقاط التي تقع في مستوى أفقي واحد في سائل ساكن متجانس طيب استخدام المانومتر استخدامات المانومتر قياس ضغط غاز محبوس في مستودع او فرق ضغطه عن الضغط الجوي وكمان يا جماعه المانومتر ممكن استخدمه في قياس ارتفاعات المباني الشاهقه طيب بالمره المانومتر السائل اللي بيستخدم فيه زئبق عند قياس فروق الضغوط الكبيره عشان يكون فرق ارتفاعه مناسب ولا يخرج السائل من الانبوبه الخالصه ديت واما عند قياس فروق الضغوط الصغيره عشان يكون فرق الارتفاع واضح فتقل نسبه الخطا في القراءه قاروره ديور ما الاساس العلمي لقاروره ديور قاروره ديور الأساس العلمي بتاعها منع أو تقليل تسرب الحرارة بالحمل وبالتوصيل وبالإشعاع طبعا بالحمل والتوصيل عن طريق تفريغ الحيز بين الجدارين وبالإشعاع عن طريق طلاء هذه القارورة بالفضة فيحصل منع ال ال يعني الضوء اللي يجي هيحصل له على طول عملية انعكاس طب استخدام قارورة ديور تستخدم في حفظ الغازات المسالة آه بعد كده بيقول لي اشرح مع الرسم تجربة ميلد لتوليد الموجات الموقوفة مع رسم الوتر المهتز فيها في حالة النغمة الفوقية الثانية وكتابة العلاقة الرياضية هنفتكر مع بعض بسرعة كده تجربة ميلد تجربة ميلد طبعا بيكون عندي سلك مشدود على بكرة ويبقى فيه هنا متذبذب بتحكم انا في تردده بفضل اظبطه في الاول على فكرة مش اي تردد هيخلي الوتر يدي نغمات آه، موقوفة بفضل اظبط التردد لحد ما يديني اول مرة نغمة اساسية على شكل قطاع واحد مثلا لو كان ده عند تردد 100 اداني نغمة اساسية لو زودت التردد للضعف 200 هيديني نغمة فوقية أولى اللي هي على شكل قطاعين طب خليته 300 هيديني ثلاث قطاعات ودي النغمة اللي هو طالبها قال لي ارسم النغمة الفوقية الثانية يعني التوافقية الثالثة بالظبط بالشكل دوت مع كتابة القانون القانون طبعا nu بتساوي n على 2 L جذر FT على m واحنا قلنا قبل كده ان في تجربة ميلد بيبقى المتغير هو عدد القطاعات يعني ممكن تكتب بالشكل دوت n بتساوي nu في 2 L جذر m على FT طيب السؤال اللي بعد كده اذكر اسم جهاز يعتمد على الخاصية المزدوجة للإلكترون واذكر استخدام واحد له الجهاز اللي بيعتمد على الخاصية المزدوجة للإلكترون ده الميكروسكوب الإلكتروني واستخدام واحد له بيستخدم في رؤية الفيروسات طيب في سؤال بعد كده على الغازات مكعب طول ضلعه 20 سنتي به 4 جرام من غاز النيتروجين في درجة 27 سيليزية كتلة المول من النيتروجين 28 جرام علما بأن عدد أفوجادرو بيساوي 623 من 1000 في 10 أس 23 احسب عدد الجزيئات الموجودة في المكعب طيب أنا هكتب المعطيات اللي موجودة هو مديني حجم المكعب ودرجة الحرارة وكتلة المول وعدد افوجادرو هو مديني volume بتاع المكعب ومديني عدد افوكادرو ومديني كتلة الغاز ومديني كتلة المول ومديني درجة الحرارة طب اول مطلوب لي عايز عدد الجزيئات طب نفتكر مع بعض كده عدد الجزيئات ممكن يتجاب ازاي انا عندي القانون بتاع عدد المولات بيساوي طبعا ده ان مول كتلة الغاز على كتلة المول او عدد جزيئات الغاز على عدد جزيئات المول او حجم الغاز على حجم المول بس طبعا بيشترط هنا عند نفس الظروف من درجة الحرارة والضغط طيب أنا عندي إيه متوفر أنا عايز N غاز ده مطلوب لو بصيت كويس هلقى إن N A موجود و M غاز موجود و M مول موجود خلاص يبقى N غاز هيجي مباشرة تاني مطلوب كان عايز متوسط طاقة الحركة للجزيء الواحد متوسط طاقة الحركة للجزيء الواحد افتكر معايا كده ال kinetic energy هيساوي 3 على 2 KT بيساوي نص m v تربيع لو بصيت كويس هو هيعتبر انه ال K عندي مثلا يبقى 3 على 2 موجودة ال K موجود ال T موجود يبقى خلاص ال KE هقدر اجيبها مباشرة طيب المطلوب اللي بعد كده عاوز جذر متوسط مربع سرعة الجزيء الواحد يعني هو طالب ال V لو بصينا كويس انا لما عاوز ال V طب يحصل ايه دلوقتي انا الطرف الايسر ده المفروض جه فاضل m small بس عشان اقدر اجيبه طب m small يجي ازاي يا جماعة m small دي كتلة الجزيء الواحد اه اجيبها من كتلة المول على عدد جزيئات المول أو كتلة الغاز على عدد جزيئات الغاز طيب كتلة المول عندي أساسا من ضمن المعطيات وعدد أفوجادرو موجود وكمان كتلة الغاز موجودة وعدد جزيئات الغاز أنا جبتها من ضمن المطلوبات يبقى أنا أقدر أجيب M جزيء عندي طريقتين كمان طب ولو ام جزيء خلاص جبته هقدر اجيب السرعه لان انا عندي ال kinetic energy موجوده طيب المطلوب الاخير في المساله ديت الضغط للغاز في المكعب علما بان ثابت بولتزمان بيساوي كذا عايز ضغط الغاز في هذا المكعب طبعا انا عندي كذا قانون من قوانين الضغط لو قلت انه ال P بيساوي آه N KT على volume ال N موجوده يا ترى اه موجوده ال K ثابت بولتزمان موجود ال T موجود ال volume موجود يبقى هعوض مباشره واقدر احسب ضغط الغاز طيب الجزئيه اللي بعد كده السؤال الثاني اختار الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس يستفاد من التيارات الدواميه في تصميم اختار معايا المحول الكهربي افران الحث ملف رمكورف المولد الكهربي طبعا التيارات الدواميه يستفاد بها في تصميم افران الحث اللي بتستخدم طبعا في صهر المعادن طب امال المحول الكهربي ايه فكرته احنا لسه قايلينه يعتمد على الحث المتبادل بين ملفين طب ملف رومكورف يعتمد على الحث الذاتي وعلى الحث المتبادل برضه اما المولد الكهربي يعتمد على الحث الكهرومغناطيسي طيب آه يبنى على اساس ظاهره مايسنر عمل الثلاجه الكهربيه ولا الاوم ميتر ولا القطار الطائر ولا هوائي الاقمار الصناعيه طبعا ظاهره مايسنر يعتمد عليها القطار الطائر طب الثلاجة الكهربية بتعتمد على ايه على العملية الادياباتية والعملية الايزوثيرمية اما الاوميتر بيعتمد على ايه الاوميتر بيعتمد على التناسب العكسي بين التيار والمقاومة عند ثبوت فرق الجهد هوائي الاقمار الصناعيه بيعتمد على ايه بيعتمد على التوصيل الكهربي الفائق عشان بست... عشان كده بيستخدم في الهواء دوت موصلات فائقه التوصيل لان لها القدره على التقاط اضعف الاشارات اللاسلكيه آه بعد كده هو راسم دائره كهربيه فيها تمنتاشر فولت المطلوب المطلوب التيار المار في المقاومة 6 أوم طبعا يا جماعة في أي دايرة كهربية الخطوة الأولى هي إيجاد التيار العمومي طبعا عشان تجيب التيار العمومي محتاج المقاومة المحصلة المقاومة المحصلة بمنتهى البساطة دي اتنين ودي اتنين توالي يبقى دي كده أربعة طب والستة وتلاتة دول توازي مع بعض حافظين على طول باتنين يبقى اتنين واتنين واتنين يبقى R total بستة R total بستة آه ستة اوم يبقى التيار العمومي I هيساوي V battery على R total هو هنا ما اشارش ان في r small فتبقى مهمله فيبقى النتيجه 18 على 6 يعني عندي 3 امبير طيب التيار العمومي 3 امبير يبقى انا لما هتحرك من هنا هيبقى معايا 3 امبير 3 امبير دول هيجوا هنا وهيتفرقوا بعكس نسب المقاومات يعني ايه بعكس نسب المقاومات انا عندي المقاومة اللي فوق 6 والمقاومة اللي تحت 3 فيبقى النسبة 2 الى 1 هيتفرق التيار بنسبة 1 الى 2 الله ده هيطلع 1 امبير فوق و2 امبير تحت يبقى التيار اللي فوق يا جماعة 1 امبير والتيار اللي تحت 2 امبير طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي وتر مثبت من طرفيه يهتز ويعطي نغمته الأساسية بتردد 44 هرتز فإذا كانت كتلة الوتر 35 من 1000 كيلوجرام وكثافته الطولية 4 من 100 كيلوجرام لكل متر اوجد سرعة انتشار الموجة المستعرضة في الوتر وقوة الشد للوتر طيب هو قال لي وتر مثبت من طرفيه بيدي نغمة أساسية يبقى أول معلومة إنه ال N بتساوي واحد وقال لي بيدي تردد 44 هرتز وبعدين اداني ال m small واداني ال M capital ال m small يا جماعه مقصود بها كتله وحده الاطوال وهو ادهاني بالظبط 4 من 100 كيلو جرام لكل متر واداني كتله الوتر كله 35 من 1000 كيلو جرام طيب عايز سرعه انتشار الموجه المستعرضه في الوتر طبعا انا اول لما اشوف ال M وال m دول يبقى في طول موجود اللي هو انا عندي ال m small كتله واحد اطوال بتساوي كتله الوتر على طوله طب يبقى الطول بيساوي كتله الوتر على كتله وحده الاطوال وهعوض يبقى انا كده عندي ال L معلومه هو عاوز ايه بقى السرعه طبعا سرعه انتشار الموجه في الوتر انا حافظ طبعا جذر FT على m بس دول مش عندي هما الاثنين انا عندي nu و lambda وبرضه بيساوي جذر FT على m لو بصيت للمسألة هلقى في حاجات معلومة ال nu جاهز تماما اما اللامدا 2L على N عندي ال L وعندي ال N يبقى خلاص اللامدا كمان وصل يبقى ال V جت وهو طالبها تاني مطلوب طالبه طالب ال FT طب ما هو انا عندي ال m small برضه يبقى هعوض هنا ابقى جبت ال V وجبت ال FT وانتهت المساله على كده علل لما ياتي السؤال اللي بعديه يفضل المنشور العاكس على المراه المستويه لسببين المنشور العاكس بيعكس الضوء بنسبه 100% وهذا لا يحدث في المراه كمان لا يفقد بريقه مع الوقت مثل المراه آه اتنين يقل الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون بزياده سرعته طبعا ده في الفيزياء الحديثه اللي احنا ان شاء الله هنبداها من الحلقه اللي جايه بيقل الطول الموجي بزياده السرعه لانه عندي معادله اسمها معادله دي براولي بتقول انه لامدا بتساوي اتش على ام في فلما تزيد سرعه الالكترون على طول الطول الموجي هيقل لان في علاقه عكسيه زي ما احنا شايفين طيب السؤال اللي بعديه يفضل الهيليوم المسال عن غيره كمادة مبردة دلوقتي الهيليوم المسال له أربع خصائص لأنه ممكن يسألك في الامتحان إيه خصائص الهيليوم المسال الهيليوم المسال عنده ما يسمى السيولة الفائقة والانسياب لأعلى حرارة نوعية صغيرة جدا لذلك فهو من أفضل الموصلات ومن أفضل المبردات كمان درجة غليانه صغيرة جدا 4.2 كلفن السؤال ده تحديدا يفضل الهيليوم المسال عن غيره كمادة مبردة لصغر حرارته النوعية ما الغرض من الجلفانومتر ذو الملف المتحرك الغرض من الملف من الجلفانومتر ذو الملف المتحرك اللي هتقول الوظائف بتاعته أربع وظائف بستدل بيه على وجود تيارات مستمرة ضعيفة ولا مفيش كمان يحدد لي اتجاهها كمان يقيس لي شدتها كمان بيقيس فروق الجهد المستمرة الضعيفة ما هي حساسيته حساسيه الجلفانومتر افتكر معايا سيتا على I حساسيه الجلفانو سيتا على I يبقى تعريف حساسيته هي زاويه انحراف مؤشره عن وضع الصفر عند مرور تيار فيه شدته الوحده آه وكيف يمكن تحويله الى اميتر ازاي احول الجلفانو الى اميتر افتكر معايا عن طريق توصيل ملفه بمقاومه صغيره جدا على التوازي اسمها مجزئ التيار تؤدي الى ثلاث حاجات تحمي ملف الجلفانومتر اثنين تمكنه من قياس تيارات اشد ثلاثة تقلل مقاومة الجهاز فلا يؤثر على تيار الدائرة آه بعد كده بيقول لي مع استنتاج القانون المستخدم للأميتر آه لو افتكرنا مع بعض كده القانون بتاع الأميتر أنا عندي RG و RS عايز استنتج القانون بتاع ال RS التيار اللي كان داخل هنا اسمه I واللي داخل هنا اسمه IG واللي داخل تحت I ناقص IG طيب وبعدين هقول له بما ان VS بيساوي VG اذا ايه بقى يا جماعه I ناقص IG في RS بيساوي اي جي في ار جي انا عايز مين RS يبقى RS بيساوي IG RG على I ناقص IG ده استنتاج قانون الاميتر آه السؤال اللي بعده سؤال مهم وهو تقريبا على الشغل بتاعنا النهارده ده يمكن يكون اخر سؤال معانا تلفزيون يعمل على فرق جهد متردد قيمته العظمى 550 فولت وتردده 500 هرتز يستمد هذا الجهد عن طريق محول رافع يتصل ملفه الابتدائي بطرفي دينامو تيار متردد وأبعاد ملفه 20 سم في 10 سم وكثافة فيضه 14 من 100 وعدد لفاته يساوي نصف عدد لفات الابتدائي للمحول احسب عدد لفات الثانوي دي مسألة بتربط ما بين الدينامو وما بين المحول هو بالظبط قال ان انا عندي تلفزيون متصل بالملف الثانوي بتاع المحول وقال لي ان جهد التلفزيون ده 550 فولت طب انا هقول له انه ال V TV ديت قد ال VS بتاعت المحول بس قال دي القيمه العظمى 550 فولت ماشي طبعا ده رمز القلب المعدني وده الملف الابتدائي بتاع المحول اللي هو اساسا بيتصل بالدينامو طيب قال لي ايه بقى قال لي تردد التلفزيون او تردد التيار اللي واصل 50 هرتز التردد اللي هنا زي التردد اللي هنا زي التردد اللي هنا زي التردد اللي هنا ما بيتغيرش يبقى في الدينامو دوت التردد بتاعنا بيساوي 50 هرتز طيب قال لي كمان انه الدينامو دوت عدد لفاته نص عدد لفات الملف الابتدائي وقال لي كمان ان مساحته 20 سم في 10 سم يبقى الايه هنا تطلع 2 من 100 متر مربع وقال لي كمان انه كثافه الفيض 14 من 100 تسلا طب عايز ايه بقى انا عايز ال NS قال لي هات لي ال NS هقول له بسيطه انا عندي ال V اللي خارجه من الدينامو بتدخل في الابتدائي على طول يبقى ال VP بتاعت المحول اساسها في دينامو هتساوي طب انهي بقى قانون الدينامو بقى العظمى ولا الفعاله ولا اللحظيه هو قال من الاول العظمى يبقى NBA omega طب ال N هو قال لي طب يعني هناخد بس ربع دقيقه طبعا قال لي دي النص NP وال B 14 من 100 وال A 2 من 100 والاوميجا هعوض ب 2 pi واضرب في 50 فهجيب ال VP بعد ما اجيب ال VP هجيبها بدلاله ال NP وبعدين هستخدم قانون المحول اللي هو ال VP على ال NP بيساوي ال VS على ال NS هتتحل معايا المساله للاسف وقتنا خلص آه ان شاء الله الحصه اللي جايه باذن الله هتبقى بدايه الفيزياء الحديثه آه طبعا في ناس من الازهر اتصلوا عشان اقول الفصل ال 13 ربنا ييسر ان شاء الله ويتيح لنا الوقت انا هقول الفصل 12 الاول وبعدين ال 14 وان شاء الله اذا قدر لنا هقول ال 13 باذن الله عشان برضو الطلبه الازهريين اللي معانا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته